أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان أكتر يوم محزن في حياة أي راجل هو اليوم اللي بيدفن فيه مراته اللي بيحبها وعاش معاها عمره كله بيبقى غروب حتة منه الجزء الحنين من حياته الإنسانة اللي بتحبه وتعطف عليه بيحطها في القبر إبراهيم وسارة عاشوا مع بعض سنين كتير قوي شافوا مع بعض سعادة وأحزان النهاردة إبراهيم بيودع مراته حبيبته القصة دي مذكورة في الفصل 23 من سفر التكوين في الكتاب المقدس تعالوا دلوقتي نسمع إبراهيم وهو بيحكي لنا إيه اللي حصل قبل ما مراته تموت وبعد ما دفنها
سارة يا سارة تعال يا سارة خلينا نسيب اسحاقي فاصل في سعر البضاعة بتاعتنا مع التجار ونروح نتمشى احنا شوية في السوق النهاردة النهاردة عايز اشتري لك هدية حلوة بعد السنين دي كلها لسه أكتر حاجة بتسعدني في الدنيا إني أشوف ابني حبيبي بقى راجل أنا فخورة إنه ابننا هو صحيح يستاهل اننا نفتخر بيه تعالي بقى نشوف لك هدية حلوة كده يلا تعالي
أنت بتدلعني قوي بالهدايا والمجوهرات طيب بص بقى أنا شفت سبت حلو قوي عليه رسومات جميلة خالص هو لونين داخلين في بعض بشكل جميل ليه غطا وقفل
يا سارة ثبت يا سارة ده انا عايز اجيب لك اجمل حاجة في الخليل لا ده انا اجيب لك اجمل حاجة في الدنيا كلها وانت ايه وانت بتطلبي ثبت ملون بقفل يا سارة هو انت مش عندك سبيتة كتير
ايوه بس السبت ده مختلف استنى لحد ما تشوفه وهو هيعجبك قوي انا هحط فيه الادويه والاعشاب اللي باخدها طيب يا ستي تعالي وريهوني بس لازم نقول لإسحاق إننا هنبعد عشان ما يقلقش طبعا مش لازم نقلقه علينا
إسحاق يا إسحاق تعالى لو سمحت أنا وأمك رايحين نصرف الفلوس اللي كسبناها من بيع البضاعة ها وبعد كده هنرجع على البيت اقعد انت هنا لغاية لما تخلص شغلك نشوفك بكرة بقى خلي بالك من نفسك ها يبقى هستنى هنا كتير لازم ابيع البضاعه بتمن كويس عشان نلاقي ناكل بعد ما هتضيعوا الفلوس في اللي انتوا عاوزينه
ياما اتمشينا سوا أنا وسارة في شوارع الخليل قبل كده كنا عارفين المنطقة كويس كنا بنبقى مبسوطين قوي لما نجيب إسحاق وهو صغير يتمشى معانا عشان يتفرج على المدينة ويلعب وينبسط كبر وهو عارف كل شبر فيها كان أكتر حاجة بيحبها الأكل الموجود عند البياعين اللي ريحته اللذيذة بتبقى مالية الشوارع آه كنا بنبقى مبسوطين أوي وإحنا بنعمل له اللي هو عايزه وبنشوف السعادة على وشه كبر إسحاق كان شاطر أوي في شغله وبيعرف كويس في البيع والشراء عشان كده كنت بسيبه لوحده وأنا مطمن بعد ما اشترينا السبت وشوية حاجات تانية صغيرة خرجت أنا وسارة برا البلد واتمشينا شوية وسط المزارع
خلينا نرتاح هنا شوية رجليا مش شايلاني الله ايه المكان الجميل ده اسمه ايه تعرف مين صاحبه المكان ده اسمه المكفيلة ملك واحد اسمه عفرون بن صحر بتسألي ليه؟
المكان جميل قوي الشجر طويل قرب يوصل للسما تحس هنا بالدفى من الشمس الجميلة وفروع الشجر بتضلل على الحيوانات والمسافرين اللي عاوزين يرتاحوا اسمع كده يا إبراهيم سامع سامع صوت الطيور الجميلة شايف النجيلة الخضراء جميلة ازاي أنا سامعة صوت النسيم الهادي مش مكان جميل بذمتك عندك حق يا سارة المكان جميل فعلا وفي إحساس كده بالسلام تعرفي إن أنا بشوف جمال ربنا في كل حاجة لما بقف على قمة الجبل وبشوف التلال الخضراء والوديان اللي مليانة بالحشيش والزهور الجميلة ولما بشوف كمان السحاب وهو بيتحرك بالأشكال الرائعة اللي بيعملها الأرض دي جميلة قوي مع كل تغيير بيحصل فيها بيتغير حالها من جمال لجمال
أيوة تعرف يا سارة أنا كمان بحب أتفرج على رمل الصحراء وهو بيتحرك زي موج البحر
الرمل برضه فيه حياة قسوة ومرارة حتى الموت موجود عارف أنا ممكن أعيش هنا للأبد أنت عارف أنا بحب الشجر قد إيه بحس بالسعادة لما بقعد وسط الشجر
سارة أنت كويسة تعال أرجوك أهلا بيك يا حبيبي يا حبيبتي أنا أنا كنت مستنياك دخولك علي الخيمة دايما بيسعدني سلامتك يا سارة ممكن تسيبونا لوحدنا شوية
أمرك يا سيدي أنا موجودة بره لو احتجتني
سارة يا حبيبتي يومك كان ازاي نمتي كويس الحقيقة نومي كان متقطع وكنت تعبانة قوي والنهاردة كمان لسه تعبانة طب اعمل لك ايه عشان اريحك يا حبيبتي
إبراهيم أنا حاسة إني هموت بعد الشر عليك وعندي كلام عاوز أقوله لك في الحقيقة أنا عاوزاك توعدني إحنا سافرنا كتير وقابلنا ناس كتير وربنا ادانا ثروة كبيرة وعيلة لكن إحنا لسه بندفن موتانا في الأرض أو في الكهف اللي في التل البعيد عن البلد
سارة انا مش فاهم انت عايزة ايه اسمعني اسمعني أنا عاوزة أقول لك إيه قول يا سارة اتكلمي يا سارة أنا كنت زوجة مطيعة ليك طول عمري حتى لما كنت بتخاف وتتخلى عني عشان تنقذ حياتك وكنت عارف إني ممكن مرجعش ليك تاني اتكلمتش اتكلمتش ولا كلمة زي ما طلبت مني مرتين بس اتكلمت معاك بجرأة ومن غير خوف وأصرت إنك تعمل اللي أنا عاوزاه النهاردة النهاردة هكلمك بنفس الجرأة أنا أنا ليا طلبين وعاوزك توعدني إنك تنفذهم لي قولي لي انت عايزة ايه يا سارة ايه اللي انت عاوزاه اي حاجة اي حاجة انا اعملها لك مفيش حاجة هتمنعني اني البي لك رغبتك
أنا أنا شفت وسمعت بكا الأرامل اللي كانوا بيروحوا يزوروا جوازهم اللي ماتوا في مكان من دفنوا ويلاقوا الحرامية مطلعين الجثث برا الكهف وسايبينها للوحوش عشان تاكلها أرجوك أرجوك ما تسيبنيش يتعمل فيا كده ادفني ادفني في مكان آمن استناكوا فيه انت واسحاق لحد ما تيجوا معايا خلي خليني أنام في مكان أكون فيه مطمئنة إن جسمي مش هتمسعه الوحوش وإن عظام عيلتي هتكون معايا في نفس المكان
أرجوك أرجوك ما تقوليش الكلام ده فيها أعشاب جديدة وكويسة وصلت النهاردة تاخدي منها شوية وهتبقي كويسة أوي
احنا مش هنضحك على نفسنا انا جسمي ضعف والالم ما بيفرقش جنبي ما تحزنش يا حبيبي ربنا اداني عمر طويل قوي واداني بركة اسعاف سعادتي الحقيقية ادهوني بعد ما كنت كبرت وعجزت ابني ابني المعجزة طلبك ده بسيط أوي يا سارة وأنا أكيد هنفذه لك المهم تاخدي بالك من نفسك خدي بالك من نفسك وأنا هعمل لك كل اللي أنت عايزاه سبت مراتي الغالية وأنا قلبي متقطع عليها سبتها من غير ما أعرف طلبها التاني قلبي كان مليان حزن ما قدرتش أسمع منها إنها هتسيبني وتموت ضعفي غلبني قعدت أكلمها عن أخبار يومي لحد ما قالت لي إنها عاوزة تنام أنا ليه كده يا رب؟ عبدك ضعيف ومش قادر يتحمل ارشدني ارشدني وساعدني يا رب ارشدني وساعدني
أبويا أيوة يا ابني أنت كنت فين؟ أنا دورت عليك طول الليل تعالى أمي تعبانة شوية وعايزة تشوفك مش لازم تفضل لوحدك في البرد والضلمة طب ساعدني قف يا ابني رجليا متخشبة كده من ساعات يا ابني أنا كنت محتاج أكون لوحدي مع ربنا كنت محتاج أتأكد من اللي فات وأطمن على اللي جاي كنت محتاج إرشاد ربنا وسلامه عشان أقدر أعدي الضلمة واليأس أنا يا ابني قضيت الليلة اللي فاتت مع ربنا كلمته وحكيت معاه عن سارة وعنك
أنا جاي معاك أنا عايز أشوف أمي وأطمن عليها بعد كده يا أبويا هسيبكم لوحدكم
سارة أنا هنا يا حبيبتي
قرب قرب مني يا إبراهيم عشان تسمعني قوتي راحت قوتي راحت خلاص كان كان ليا طلب كمان أرجوك أرجوك نفذه ع- ع- عشان خاطري
سارة سارة يا سارة
سارة دي ما كانتش مراته بس دي كانت
اسمعوني يا أهلي سارة سارة
ميه هاتوا ميه بسرعه
العازر أنا وابني رايحين البلد عشان نشتري مكان لدفنها سيدي اعتمد عليا
نمرة كانت مكان جميل مليان سلام وراحة سارة كانت بتحب الأشجار وكانت تتمنى تفضل هنا على طول كانت بتقول إن الشجر بيكبر وبيطول لحد ما يوصل للسماء سارة حبت مكان واحد كان ملك عفرون راجل من الخليل هناك الأشجار اللي بتحبها والأرض الخضراء وفيه كهف في آخر الأرض ممكن يبقى مكان كويس ليها ولي أنا كمان دي هتبقى أرضنا بتاعتنا إحنا وأهلنا الفلوس مش مهمة مش مهمة خالص المهم اخد المكان اللي عايزاه سارة
أبويا اسمح لي يعني لو أنت مصمم تشتري الأرض دي وتبقى مدفن للعيلة خلي حد غيرك يروح يشتريها لا يا ابني دي حاجة لازم أعملها بنفسي أمك دلوقتي في الخيمة بتاعتها والستات بيجهزوها للدفن ما نقدرش يا ابني نستنى ونبعت حد مكاننا دي أمك أمك ومراتي وحبيبتي طيب اهدى أنت بس سيبنا تفاوض في السعر أنت بس استريح وما تتعبش نفسك يلا اتسند على دراعي يا أبويا يلا يا أبويا هنروح سوا
أنا قوتي جاية من رب القوات أنا قابلت مصاعب كتير في حياتي خلتني مستعد لليوم ده لسه عندي أيام كتير عشان أعيط فيها على أمك وأحزن على فراقها إيه اسندني يا ابني أنا دخلت في أفصال كتير من قبل ما أنت تتولد لكن المرة دي مش هفاصل في السعر الفلوس اللي عايزينها هدفعها مهما كانت
طيب اهدى يا أبويا أنا بس كنت بقولك إن إحنا الاتنين مالينا الحزن ومش لازم انت حبيت امك عمرك كله يا حبيبي لكن انا حبيتها لكن انا حبيتها اكتر بكتير ربنا يهدينا احنا الاتنين القوة اننا نعدي اليوم الصعب ده يلا يلا يا حبيبي
ابراهيم واسحاق اهلا بيكم شكلكم بيقول ان في خبر وحش قولوا لنا سبب الزياره المفاجئه دي اصلكم نادر لما بتيجوا البوابه هنا ازيك يا حسنو وازاي ولاد حس كلهم انا وابني جينا هنا بقلب مهموم وعايزين نتكلم معاكم
اتكلم يا ابراهيم احنا سامعينك احترامي الكبير ليكم كلكم انا غريب هنا وضيف عندكم النهارده يوم حزين قوي في حياتي ولي عندكم طلب عاوز اشتري قبر عندكم ادفن فيه مراتي
اسمعنا يا سيدي انت رئيس من الله بينا في احسن قبورنا ادفن ميتك محدش فينا يقدر يمنع قبره عنك اتفضل هنا هنا اتفضل يا ابراهيم خد القبر بتاعي خلينا نعرف نكرمك يا ابراهيم
انتوا انتوا بتدوني اكتر من اللي انا استاهله علشان كده انا هكلمكم بصراحة ارجوكم قابلوني بعفرون بن سحر عاوز اطلب منه كهف المكفيلة اللي في اخر ارضه وهدفع له كل اللي يطلبه عفرون بيته هناك تعالى نروح اديها له يا عفرون يا عفرون
لا لا لا يا سيدي اسمعني الحقل وهبتهولك والمغارة اللي فيه وهبتها لك برضه قدام شعبي وهبتها لك ادفن ميتك
اسمعني أرجوك هديلك تمن الأرض اقبلهم مني وأنا هدفن ميتي فيها يا سيدي اسمعني الأرض تمنها 400 شاق الفضة بس ما تغلاش عليك ادفن ادفن ميتك ادفن
اسمعوني كلكم في وجودكم وقدامه لا تحس أنا هدفع الربعمية شاق الفضة إسحاق اديله الفلوس الارض ما تسواش كل ده تخيلوا أخد منه 400 شاق الفضة عفرون استغل الظروف يوهبها له ويقول له 400 شقل كده ما يبقاش فيه أي شك في إننا ملكنا الأرض وأنا وابني بنشكركم كلكم إنكم سمحتوا لنا ندفن حبيبتنا هنا عينيا كانت مليانة بالدموع بس راسنا مرفوعة مشينا أنا وإسحاق من عند بوابة المدينة ما بصيناش ورانا كنا ساكتين وبصين قدامنا لحد ما بعدنا عن عينيهم ومرة واحدة انهارت على الأرض ما قدرتش لكن ربنا عزاني وقف جنبي من غير ايده ما كنتش هقدر استحمل فراق ساره احطها بايدي في القبر واسيبها هناك لوحدها ازاي ارجع لبيتي وما اشوفش وشها ازاي هصحى الصبح كل يوم من غير ما اسمع صوتها كل دي اسئله كانت بتدور في دماغي وفجاه لقيت صوت بيواسيني وبيقول لي سيب كل حاجه لوقتها ما تحملش نفسك فوق طاقتها فكر في النهارده وسيب بكره لربنا هو هيدبر استنوا عندي حاجة كمان لازم نعملها مش هينفع نستنى قول يا سيدي دور على رئيس الحراس وتخليه يحط حارسين على قبر مراتي طول الوقت اعتبرها اتنفذت حارسين لكن يا ابويا اسكت يا اسحاق علي عازر دور على حد في القبيلة بتاعتنا يكون شاطر في الفلاحة عشان ياخد باله من الأرض وهبني له بيت هناك ده طلبها كان طلبها الأخير إن المكفيلة تفضل زي آخر مرة شافتها ما كانتش عايزة تستنانا في مكان مهمل لازم أحافظ على وعدي معاها طول ما أنا عايش هي دي هديتي ليها آخر حاجة أقدمها لمراتي حبيبتي سارة
إبراهيم كان مؤمن ومصدق إنه هيقابل مراته اللي حبها وعاش معاها مرة تانية والنهاردة كلنا لازم يكون عندنا نفس الإيمان الإيمان بأن يسوع المسيح كمخلص هيدينا الغفران من خطايانا وهو اللي هيدينا الثقة في إننا هنكون برضو مع حبايبنا مرة تانية ربنا بيحبنا لدرجة إنه أرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح للأرض عشان يموت فدا خطايانا الكتاب بيقول كده ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا يسوع قام الموت وهو حي للأبد وعنده القوة إنه يدخل حياتنا ويغفر خطايانا ويدينا الحياة الأبدية عشان نقبل الغفران والحياة الأبدية لازم نتوب عن خطايانا ونحط كل ثقتنا وإيماننا في يسوع المسيح ونقبله في حياتنا كمخلص وإله الكتاب المقدس بيقول آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك أنا هدعي من قلبي دعاء أرجوك تسمعوا عشان بعد كده هنكرره مع بعض إلهي القدير أنا عارف إني خاطي ومؤمن إن يسوع مات عشان خطيتي ومؤمن إنه قام من الموت وإنه دلوقتي حي أنا بتوب قدامك يا رب دلوقتي عن خطيتي وبعلن قدامك إني قبلت يسوع كمخلص وإني من دلوقتي هكون دايما مع يسوع آمين ودلوقتي يا ريتك تكرر معايا الدعاء ده بصوت عالي خليها صلة بينك وبين ربك خلي الكلام يخرج بجد من قلبك إلهي القدير أنا عارف إني خاطي ومؤمن إن يسوع مات عشان خطيتي ومؤمن إنه قام من الموت وإنه دلوقتي حي أنا بتوب قدامك يا رب عن خطيتي وبعلن قدامك إني قبلت يسوع كمخلص وإني من دلوقتي هكون دايما مع يسوع أشكرك يا رب لأنك حبتني ودخلت حياتي آمين أنا بشكر كل واحد شاركنا في الدعاء النهاردة وفي الحلقة الجاية بنوعدكم إن إحنا هنتعلم حاجات أكتر عن إلهنا ومحبته لينا آمين